أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الأصحاح 11 و 12 وكمان في رسالة إلى العبرانيين أصحاح 11 ومن خلال القصة دي هنعرف إزاي إبراهيم بدأ رحلته الطويلة واللي بعدها بقى عملاق في الإيمان والطاعة لربنا مش بس في جيله ده لكن في كل الأجيال اللي جت بعد كده كمان من مدينة أور في أرض الكلدانيين بدأ رحلته أرض الكلدانيين هي العراق حاليا وكان مكانها في الجزء الجنوبي في منطقة نهر الفرات الله دعا إبراهيم أنه يخرج من مدينة أور ويسكن في مدينة حران ودي على بعد حوالي ألف كيلومتر من المكان اللي اتولد فيه وهناك جاله الوعد الإلهي إن ربنا هيباركه هو وذريته وكمان هيدي بركة لكل الشعوب في الأرض بسببه إبراهيم اللي كان اسمه في الأول إبرام هو إبرام ابن تارح ابن سام ابن نوح نوح اللي ربنا أنقذه من الطوفان اللي غرق الأرض كلها لكن للأسف بعد الطوفان برضه الناس رجعت تاني للخطية بس المرة دي قرر ربنا إنه ما يدمرش الأرض لكنه دبر طريقة لخلاص البشر وغفران خطاياهم وكانت دعوته لإبراهيم ومعاملاته معاه رمز لخطة الخلاص دي إحنا هنلاقي في إبراهيم الانتصار وكمان هنلاقي الفشل وهنلاقي إن إيد ربنا القوية هي اللي كانت بتنصره الله هو مصدر كل الحاجات الكويسة لأنه خالق السماء والأرض ودلوقتي تعالوا نشوف ده وإحنا بنسمع إبراهيم وهو بيحكي قصته اللي هتبدأ من وقت ما قرر يسيب أور الكلدانيين
شوف يا إبرام أنت ونحور وأنت كمان يا لوط أنا حبيت أقعد معاكوا هنا في الحتة البعيدة دي عشان محدش يشوفنا ولا يسمعنا دلوقتي يا نحور يا ابني أخوك إبرام اتكلم معايا في موضوع هجرته من الأرض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ومن غير كلام كتير ولا نقاش أنا مستريح إننا نسافر معاه أو أنا عن نفسي هسافر معاه أنت يا نحور يا ابني رب أسرة وتتحمل مسؤولية نفسك وليك قرار إيه رأيك؟
شوف يا ابويا اللي بيفكر فيه اخويا برقام انا عارفه وحاسس بيه من كلامه وتصرفاته في الفتره الاخيره وطبعا يا ابويا الشورى شورتك والكلمه ليك لكن بالنسبه لي انا انا ما عنديش رغبه ان انا اسيب الارض دي ولا ان انا هاجر منها وان كان على المشاكل اللي حاصله مع القبائل اللي حوالينا فانا اقدر ادبر اموري يعني لكن انا ما كانش نفسي ان احنا نتفرق
ولا انا يا نحور ولا اي حد كان نفسه نتفرق لكن يمكن ده يكون للصالح ومهما تفرقنا برضه هنفضل عيله واحده واهل
انا طبعا كان نفسي نفضل مع بعض يا ابويا احنا عيله واحده وانت كمان يا برام يا اخويا هتوحشني بس انا بيتي هيفضل مفتوح لكم لو حبيتوا ترجعوا في اي وقت وطبعا بيتي هيبقى مفتوح لك انت كمان يا لوط
هو ده الكلام اللي كنت أحب أسمعه من ولادي وإن كان يا نحور يا ابني كان نفسي ننقل عيشتنا من الأرض دي وكلنا نبقى مع بعض اطمن يا ابويا اطمن انا هبقى كبير العيله هنا وهفضل ماشي على خطاك مش ممكن انسى ابدا اللي اتعلمته على ايديك
كلفت نفسي بواجب اني اخد بالي من ابويا وامي وابقى مسؤول عن كل اللي معايا وفي نفس الوقت اكون مطيع لابويا لانه كبير العيله استغربت قوي لما نحور رفض يسمع كلام ابونا ساعات الشك كان بيملاني معقولة ممكن يكون نحور صح وأنا الغلط لا لا لا لا سراي مراتي اللي بحبها ما كانش عندها أي مانع لما قلت لها إن إحنا لازم نسيب المدينة بمنتهى البساطة قالت لي أنا مراتك وهكون معاك في أي مكان تروحه سراي بكرة أول ما الشمس هتطلع هنسيب المكان ده ومش هنرجع له تاني بصراحة موافقتك إنك تسيب الدنيا اللي عشت فيها وعيلتك وكل حاجة ليك هنا موضوع محيرني
ما تتحيرش ولا حاجة الموضوع بسيط أنا كل شوية ألاقي أمي داخلة عليا بوصفة شكلي مرة حاجة أشربها مرة حاجة أدهن بيها جسمي وإخواتي البنات هاروني نصايح كل ده عشان الخلف أنا بيتهيألي إن هما ما بيتكلموش مع حد إلا في حكاية الخلف دي وإلا يعني هيجيبوا هيجيبوا كل الوصفات دي منين يعني أقول لك الحق يا إبرام إيه أنا زهقت
مين عارف مش يمكن لما نغير المكان ربنا يرزقنا بالخلف سرايا انا بحبك انت كل دنيتي سواء عندنا اولاد او ما عندناش احنا هنفضل مع بعض على طول وجودنا سوا هيخلينا نتغلب على اي حاجه تقف في طريقنا اوعدك اني دايما هكون معاكي دايما جنبك وهفضل احبك طول العمر
ما افتكرش ان في زوج في الدنيا طيب وحنين زيك انا اكيد ربنا راضي عني عشان كده خلاني مراتك طول ما انت جنبي انا مش ممكن احزن لاي سبب ولا ممكن اخاف من اي حاجه
إبرام تعال نتمشى شوية حاضر
احنا عاوزين نتأكد ان الرجالة اللي معانا يقدروا يحموا الخيام ولازم نعمل الحراسة بنظام الورديات جزء من الحراس ينام وجزء يفضل صاحي وكمان لازم نقسمهم شوية قدام القافلة وشوية ورا عشان محدش يفاجئنا ويهجم علينا من ورا ظهرنا الرجاله اللي انت اجرتهم للحراسه احنا عارفينهم كويس انا عن نفسي مطمن ليهم قوي المشكله اللي مخوفاني ان الرحله هتكون متعبه وان الطريق مش معروف لينا خالص
ده صحيح عشان كده لازم نقف كل فترة عشان الركايب والغنم ياكلوا ويرتاحوا وهتبقى فرصة في الأوقات دي إننا ندرب الرجالة اللي معانا على إن كل واحد فيهم يقدر يعمل كذا شغلانة عشان لو وقع مننا واحد الباقيين يقدروا يسدوا مكانه
صح عموما الورديات هتخليهم ما يحسوش بالملل ولا التعب وبالليل ننصب الخيام جنب بعض وحواليهم دايرة من المواشي والركائب وحوالين كل دايرة دايرة من الحرس أنا ممكن أستحمل خروف أو جمل يروح مننا بس ما أقدرش خاطر بحياة حد من العيلة
كنا قافلة كبيرة فيها عشرين من ولاد أعمامي لسه ما اتجوزوش وخمستاشر زوج وزوجة وخمسين راجل للحراسة وخدم وعبيد ده غير قطعان الخرفان وقطعان المعيز والحمير وكان معانا عشر عربيات كل واحدة بيجرها حصانين أقفاص فراخ طيور زلع كتير مليانة مية كان عددنا كبير وحمولتنا تقيلة عشان كده كنا بنتحرك على مهلنا في الأول مشينا فترة كويسين من غير مشاكل لكن بعد شوية بدأت الخناقات بين الستات واتنقلت للعيال الصغيرين وبعد كده بقت المشاكل بين الرجالة الكبار الشكاوي كانت بتنزل على دماغي زي المطر وفي يوم وبعد مجهود كبير ورحلة وسفر ريحنا شوية لسه هاخد نفسي وارتاح لقيت اتنين رجالة من الحراسة جايين جري وبيصرخوا عشان فيه أغراب معاهم سلاح جايين ناحيتنا من بعيد في اللحظة دي الكل بقوا إيد واحدة عملنا دايرة كبيرة حوالين الستات والولاد الصغيرين والركايب والمواشي وكل واحد كان واقف ماسك سلاحه ما حسيناش بأي فرق بين بتوع الحراسة وبين الرجالة ولا بين الأحرار ولا العبيد كل واحد واقف وعارف إيه اللي لازم يعمله عشان يحمي الباقيين كلنا كنا كتف بكتف والغريب إني ما سمعتش أي حد بيهمس ولا يتنفس ولا حتى عيل صغير بيعيط كلنا ثابتين عينينا على الطريق وإيدنا على السلاح بعد شوية الأغراب قربوا مننا ولما لقونا واقفين مستعدين بالسلاح هربوا في لمح البصر رجالة الحراسة وشوية من الشباب جري وراهم لمسافة كبيرة عشان يتأكدوا إنهم بعدوا عننا بعد شوية لما لقينا الرجالة بتوعنا راجعين رافعين الرماح كل الناس صرخوا بصوت عالي فرحانين بالنصر ومن الوقت ده والخناقات اختفت ورجع تاني الحب والتفاهم بين الكل بس مع التفاهم كان في شوية خوف لأن الأغراب اللي كانوا جايين يهجموا علينا دول كانوا من الفرس وخارجين يطاردوا الناس الهربانين من أور اللي هم احنا عشان كده كنا خايفين على أخويا نحور وأولاده لوط تعالى جنبي هنا عايزك سراي ما تجيب لنا حاجة ناكلها الله يخليك ها يا لوط ايه الأخبار؟
شوف يا عم إبرام وأنت يا جدي تارح عندي أخبار خطيرة لازم تعرفوها الطريق اللي المفروض نمشي فيه ممكن يبقى خطر لو ما خدناش بالنا في قدامنا وادي ضيق وبعد ست ساعات مشي بيوسع اه شكرا يا سراي انا فعلا كنت جعان قوي لازم نريح الركايب بكره طول اليوم ونخليها تاكل كويس قوي لانهم من ساعه ما هيدخلوا الوادي مش هيقدروا يقفوا الا لما يخرجوا منه احنا لو وقفنا في الوادي ممكن نتحاصر بسهوله ده حتى لو وقفناش المشي في الوادي ده مخاطره كبيره قوي عشان كده لازم نحاول نعديه في اسرع وقت إذا اتحركنا بسرعة وما وقفناش خالص ممكن نقطع الطريق في نص يوم عاوز الرجالة كلهم يجوا هنا علشان يسمعوا الكلام المهم ده
ودلوقتي بعد ما سمعتوا الكلام ده فهمتوا الخطر اللي قدامنا لوط إبرام حد فيكم عاوز يقول حاجة
لازم نعرف إننا مش هنقف لأي سبب عشان كده لازم نتحرك بسرعة ومن غير صوت وكمان لازم كل واحد يكون متأكد إن معاه كل اللي هيحتاجه من أكل وشرب
الكلام ده يتبلغ لكل الناس وبكرة هيبقى راحة واستعداد وهنتحرك مع أول نور للشمس إذا شفنا النار اللي بتقول إن الطريق أمان يلا اتفضلوا
ستي سراي الحقي زافس بتولد دي حاسه بوجع الطلق هنعمل ايه يا ستي زافس انت بتولدي بادي قولي لسواق العربيه يركنها على جنب شويه عشان يوسع السكه للناس تعدي حاضر حاضر وانت تعالي بسرعه ساعديني ننقل زافس على العربيه حاضر يا ستي خدي بالك حاضر واحده واحده ايوه ايوه واحدة اسنديها واحدة.
معايا براحه
بادي قولي للسواق ان هو ممكن دلوقتي يبقى ورا بقيه العربيات حاضر حاضر
اتحرك ممكن تتحرك دلوقتي اتحرك
ما تخافيش يا زفس احنا جنبك بادي خدي اربطي شريط القماش ده في العربيه من الجنبين عشان الست تمسك فيهم اموري يا ستي
زافس اطمني انت كويسه بصي خدي عضي في دي بس اوعي تصرخي لو صرختي صوتك هيسري في الوادي كله ويلم علينا الحراميه وقطاع الطرق وساعتها مش هيرحمونا بقول لكم ايه يا ريت تنادولي على نقمات وتخلوها تاخد بالها من زافس تحت امرك بادي خليك انت هنا جنب زافس لحد ما نقمات تيجي حاضر حاضر
انت مش هتقدري تشيلي ابنك كده كمان خمس ست ساعات لا اقولك اعملي الشال بتاعك مخده ونيميه على العربيه رجرجه العربيه والشمس هيخلوه يروح في النوم بس اقولك خليكي محوطه بدراعك كده عليه عشان ما يقعش
عملت طيب يا سراي انك واخده بالك من الستات والعيال انا دلوقتي لازم اتحرك لقدام وطبعا مش هبقى قلقان عليهم طول ما انت معاهم يا سراي
الخطة مشيت مظبوط بعد ما عدينا الوادي أخدنا استراحة لمدة خمسة أيام كلنا كنا محتاجين نرتاح بعد الرحلة المتعبة دي الأمور كانت ماشية كويس أوي لحد ما أبويا وهو طالع على هضبة عالية جنب مدينة حران راح واقع رجله اتكسرت الحكاية دي مش بس عطلت رحلتنا لا دي وقفتها خالص الأرض في المكان ده كانت كويسة فيها خضرة ومية وكمان قريبة من مدينة كبيرة نقدر نبيع فيها المواشي بتاعتنا وصوف الخرفان وشعر المعيز اللي بيتعمل منه الخيام والسجاجيد وزي ما أبويا كان حاسس فعلا أحوالنا بقت تمام وفي خلال عشر سنين عددنا بقى كتير قوي سنين طويلة وأنا بعبد إله آبائي بس كنت دايما حاسس إن في حاجة ناقصة جوايا كان فاضي ده خلاني أشك إن آلهة أجدادي أحق بالعبادة كان على طول جوايا جوع واشتياق إني أعرف الإله الأحق بعبادتي لحد ما في يوم سمعت صوت بيناديني
إبرام إبرام أنا الإله الوحيد الحقيقي آلهة أجدادك دول مزيفين افتح قلبك لكلامي من زمن سام ابن نوح وولاد آدم بعدوا عني عبدوا آلهة غريبة أنا عندي عهدي مع نوح إني مش هغرق الأرض تاني بالطوفان عشان كده أنا هخليك أنت وذريتك سبب لخلاص البشر وكل اللي هيكون معايا أنا هديله الخلاص
إلهي الحي إلهي الحي سامح قلة إيماني خايف خايف تكون وداني بتخدعني أرجوك اصبر على ضعفي أنا أنا مش متأكد من سلامة وداني إلهي
يا إبرام أنا إلهك ومفيش إله غيري اسمع اللي هقولك عليه لازم تسيب الأرض دي وتروح المكان اللي هدلك عليه هتسكن هناك وأنا هكون إلهك واحفظ وعدي ليك طول ما أنت محافظ على طاعتك ليا
كل اللي بتقولي عليه يا رب أنا هنفذه أنا عبدك
سيب الأرض اللي أنت فيها سيب أرض أبوك وقبيلتك وروح للأرض اللي هرشدك ليها أنا هخليك أمة عظيمة وحباركك وأبارك كل اللي يباركك وحبارك كل شعوب الأرض بسببك
بعد ما الصوت اختفى نمت على الأرض مش قادر أتحرك حسيت برهبة وبقيت أسأل نفسي هو اللي حصل ده حقيقي ولا لأ أسئلة كتير كانت بتدور في راسي وما عنديش إجابة ليها صحيح ما كانش عندي أب أتسند عليه لأنه كان مات من كام سنة لكن لكن عندي ثروة وعيشة كويسة وعيلة ممكن أسيب كل الحاجات دي وأمشي ورا وعد يمكن تكون العيشة اللي هنا وفرت لي الغنى والراحة بس ربنا أمرني ولازم أنفذ أمره كنت أتمنى إني أقول إني خدت قراري بشجاعة لكن الحقيقة إني خفت جريت على سراي وأنا رجليا بتترعش عشان أحكي لها كنت متوقع إن كل اللي أعرفهم هيسخروا مني هيتريقوا عليا لما أقول لهم على اللي جرى معايا
طيب أنا مراتك وأكيد هكون معاك في أي مكان تروحه
سراي المرة دي مش حاسك بتقوليها بحماس المرة اللي فاتت فيه ايه؟
مادام سألت أنا هقولك المرة دي احنا هنمشي لوحدنا من غير عيلتنا وكمان مش عارفين رايحين على فين ده غير إني كبرت وفهمت مخاطر الرحلة المرة دي هنغامر ونمشي وسط ناس ما نعرفهمش دلوقتي أنا مش بتكلم بقلبي زي المرة اللي فاتت لا بتكلم بعقل ست محتاجة للأمان وعاوزة تتأكد قبل ما تعمل أي خطوة إن مفيش خطر ورا الخطوة دي بس في نفس الوقت أنا مراتك وملزمة إني أنفذ اللي تطلبه مني ومش ممكن أنتقد تصرفاتك أبدا
سرايا أنا أنا بجد ما استحقش زوجة عظيمة زيك دي شريكتي في الحياة وحبيبتي والإنسانة اللي على طول واقفة جنبي ربنا يخليكي ليا وعد مني إني هفضل أحميكي للأبد ودايما هتكوني أغلى إنسان على قلبي ومش هسمح لأي حد يجرحك طول ما أنا عايش
عم برام انت رايح فين؟ صمويل قال لي انك سايبنا وماشي وانك خدت ابنه عشان يبقى الدليل معاكم في الرحله هو في ايه؟
أيوة يا لوط الكلام ده مظبوط تعالى تعالى افطر معايا الأول طب القرار ده خدته فجأة كده ولا كنت مرتب له من زمان وانا ما اعرفش؟
أنا ما قررتش أعمل كده إلا امبارح الحاجة اللي أنا متأكد منها إن ربنا هو اللي أمرني أعمل كده وإني لازم أنفذ أمره ربنا كلمني يا لوط وأنا سمعت بوداني طلب مني إني أسيب بيت أبويا وعيلتي وقال لي إنه هيرشدني للمكان اللي عاوزني أروحه
بس اكيد انت مش هتسافر من غيري ها احنا ما فرقناش بعض من وانا عيل صغير بقول لك ايه انا هكون معاك مكان ما هتروح أنا آسف يا لوط يا ابني ربنا ما طلبش مني آخد معايا حد
ابرام ف- فكر معايا ابرام الظاهر انك انت ما فكرتش في الموضوع من كل النواحي تقدر تقول لي ايه اللي ممكن يحصل لسراي لو انت اتجرحت ولا جرالك اي حاجه ساعتها هتسيب سراي تحت رحمه مين الخدم ولا الناس اللي بيشتغلوا عندك انت محتاج حد من دمك ياخد باله منها لو حصل لك لو حصل لك اي حاجه مش كده ولا ايه
معاك حق أنا أنا ما فكرتش في الحكاية دي متشكر أوي ليك يا لوط إنك نبهتيني عندك حق سرايا عندي أغلى من حياتي لكن لكن قول لي يا لوط إيه اللي يخليك يعني تسيب حالك ومحتالك وتيجي معايا ل... لمصير مجهول
ما انت عارفني كويس طول عمري بحب المغامره وكمان احب اتعرف على الدنيا من حواليا ده غير ان ربنا باركك وانا انا متاكد ان لو فضلت معاك هيباركنا انا كمان
خلاص هنفضل مع بعض اجمع رجالتك وأنا هجمع رجالتي يلا عندنا حاجات كتير لازم نجهزها للرحلة وبسرعة جمعت أنا ولوط كل الحاجات اللي تخصنا وكل الناس اللي تبعنا في مكان واحد أنا كنت فاكر إن القافلة اللي خرجنا بيها من أور كانت كبيرة بس لو قارناها بعدد الناس والمواشي اللي معانا دلوقتي تطلع صغيرة جدا فضلنا مسافرين أسابيع لحد ما وصلنا لمدينة اسمها شكيم وهناك ربنا ظهر لي مرة تانية واداني وعد إن الأرض دي هتكون ليا ولنسلي من بعدي وهناك بنيت مسبح وبدأت عبادتي لربنا وسبت أحجار المسبح واضحة وبعدها سافرنا لتلال قريبة من مكان اسمه بيت إيل وهناك كمان بنيت مسبح وعبدت ربنا وسبت برضه حجارة المسبح واضحة لأي حد يشوفها وسافرنا بعد كده في اتجاه الجنوب وفي كل مكان أوصل له كنت ببني مسبح وكنت بعبد ربنا بقوة وبفخر وكنت دايما أسيب الحجارة مكانها عشان الناس تشوفها وتعرف إن ربنا الله هو الإله الحقيقي
احنا كمان عندنا دعوة من ربنا يا ريت نستجيب ليها زي ما ابراهيم استجاب بايمان لوعود ربنا واوامره احنا كمان لازم نثق في ربنا وننفذ كلامه بايمان ربنا قادر وعظيم ده هو خالق السماء والارض النجوم والكواكب وكل حاجه تقدر تشوفها او ما تقدرش تشوفها كل حاجه من صنع ايديه ربنا بيعرف كل حاجه يعرف عننا حتى اكتر من اللي نعرفه عن نفسنا ربنا موجود في كل مكان مهما حاولنا نهرب منه مش ممكن ابدا هنقدر ربنا محب وعطوف وكله رحمه وكرم ورغم عدم استحقاقنا ربنا دايما بيغمرنا بحبه وعطفه وعطائه لان دي هي طبيعه الهنا ازاي ممكن تكون استجابتنا لالهنا العظيم المحب يسوع بيقول لنا كده تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك أنا دلوقتي هردد دعاء يا ريت تسمعوا وبعد كده ترددوا معايا إلهي القدير أنا بشكرك لأنك إله عظيم وقادر وبشكرك كمان لأنك إله محب ورحيم أخيراً اقبل مني حبي ليك يا رب آمين دلوقتي يا ريتك تكرر معايا الدعاء دوا خليها تكون صلة بينك وبين ربك خلي الكلام ده بجد يخرج من قلبك إلهي القدير أنا بشكرك لأنك إله عظيم وقادر وبشكرك لأنك محب ورحيم اقبل يا رب مني حبي ليك أنا بشكر كل واحد دعا معايا الدعاء اللي فات وفي الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا وعن محبته لينا آمين